بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نراجع تاني زكريا عشان نخلصه بنعمة ربنا زكريا قلنا لكم انه كان نبي من الانبياء الصغار اللي جم في الفترة الاخيرة قبل ميلاد المسيح تنبأ في فترة حوالي 500 سنة قبل الميلاد وكان ملازمه في الفترة دي واحد تاني اسمه حجاي النبي زكريا معنى الكلمة يعني الله يذكر ودي مرتبطة بنبوته يعني ربنا رجع يرحم شعبه زكريا ظهر في الفترة اللي الناس رجعت فيها من السبي فكانت رسالته ليهم تشجيع على بناء الهيكل ودعوة إلى التمسك بالحياة الجديدة والإشارة إلى المسيح المخلص اللي جاي زكريا يعتبر تاني واحد في الأنبياء دقة أو وصف لأحداث المسيح بعد أشعية وتاني واحد في الأنبياء رؤى بعد حسقيال زكريا بدأ الأول كلامه بتسع رؤى صغيرين شافهم وكلهم بيتكلموا عن الحياة الجديدة أو المسيح أول رؤية كانت عن الفارس الفادي اللي راكب الفرس الأحمر وجاي يبني البيت الرؤية الثانية عن الأناجيل الأربعة اللي تكسر ممالك الشر الرؤية الثالثة عن أورشليم الجديدة اللي بلا حدود والربنا صور نار من حواليها ومجد في وسطها والرؤية الرابعة يهوشع الكاهن العظيم اللي بينتهر الشيطان عن اللي ربنا بينتهر الشيطان عنه ويلبسه ثياب جديدة وعز العهد الجديد رؤية كمان عن المنارة الذهب الإشارة للكنيسة الممتلئة بالروح القدس بالزيت وعن الخادم اللي بيسموه ابن الزيت اللي بيوصل زيت النعمة للمخدومين رؤية عن اللعنة النازلة عشان تجازي كل سارق وكل حالف وتدخل بيته تحرق أوثانه رؤية كمان عن مملكة الشر ممثلة في الإيفة أو المكيال اللي طاير في الهواء وينزل عليه ثقل الرصاص عشان يحطمه وتسكن الأرواح النجسة في بلاد شنعار أو بابل الرؤية الأخيرة عن المركبات والأربعة اللي جاية على العالم اللي هي تاريخ الجزء الأخير قبل المسيح ممالك بابل والفرس واليونان والرومان وبعدين انتهت الرؤى بتتويج يهوشع ككاهن للعهد الجديد وسمعنا ساعتها كلام عن المسيح واضح أنه العبد البار وأنه الغصن وأنه الحجر حجر الزاوية بعد كده الناس سألت ربنا نصوم ولا منصومش لأننا كنا صايمين من أجل السبي فربنا وبخهم وقال لهم انتوا لما صمتوا ما كنتوش صايمين عشاني ولما كلتوا كلتوا لنفسكم انا اللي يهمني عمل الرحمة وتوبة كل واحد فبطلوا تدوا الكتف المعاندة والأذن الثقيلة والقلب القاسي بعد كده بدأ يكلمنا عن العهد الجديد ويقول لنا الناس هتسكن في أمان مع ربنا ويبقوا فرحانين بنعمته ويبقوا عايشين بلا خوف طول ما هم مسكين في ربنا ويبقى الإنسان العهد الجديد لأن الله معه يمسك فيه عشرة بديله ويقولوا له مش هنسيبك لأن الرب معك بعد كده لما شافوا أو يعني زكريا شاف بروح النبوة الإسكندر الملك العظيم جاي وربنا هيحرس أورشليم من طغيان اليونان قال لنا أنه الملك الحقيقي جاي بعديه ولكنه ملك وديع راكبا على حمار وعلى جحشن ابن أتام وساعتها كلمنا عن دم عهده دم العهد الجديد اللي يفك أسر الرجاء وينقلهم من الجب الذي ليس فيه ماء إلى الحصن اللي هو الفردوس فزكريا عشرة سمعنا عن المطر المتأخر وقال لنا اطلبوا مراحم ربنا في آخر حياتكم واطلبوا نعمة العهد الجديد عشان تثمروا في حياتكم وخلي عينيكم على المسيح حجر الزاوية الوتد الذي منه قوس القتال برضو سمعنا عن اللعنة اللي نازلة على الشعوب أو الممالك اللي كلها شر ولسه بتقاوم شعب ربنا وسمعنا عن الرعاة البطالين اللي ربنا بيجازيهم وهنا اكتشفنا ان في راعي صالح مسؤول عن رعاية أذل الغنم الغنم المذلول وينقذهم من يد الرعاة البطالين وفوجئنا بالراعي ده ربنا يحط في ايده عصا عصايتين عصا النعمة وعصا الاتحاد لكن من ناحية شعب اليهود يتكسروا العصايتين وينقض العهد مع اليهود بسبب عندهم ويظل هذا الراعي هو الراعي الصالح وإن كان في نظر العالم راعي أحمق وصلنا إلى إصحاح 12 وحي كلام الرب على إسرائيل يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض ربنا يحب ان ولاده دايما يفتكروا قدرته وعظمته لان ساعات لما نحس ان احنا قليلين او ضعفة نخاف لكن لما الواحد يفتكر ان ربنا ده باسط السماوات ومؤسس الارض يعني السماء والارض في ايده فانت خايف من ايه انت تبعه الدنيا كلها صغيرة قوي جنب ولاد ربنا لكن المعنى ده بيروح مننا لما بنبص للناس فنحس ان هم اكتر مننا لكن الذي معنا أقوى من الذين علينا لأن الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض الحاجة التانية اللي مهم الواحد يفهمها أن الله جابل روح الإنسان في داخله يعني الروح اللي جواك دي بتاعته من حقه عليك أن الروح دي ترجع له ومن حقه عليك أن الروح دي تنشغل بيه لأنه جابل روح الإنسان في داخله فلما تبقى انسان روحي يعني روحك مشغولة بربنا انت ما عملتش حاجة زيادة انت رديت الحاجة لاصحابها زي ما قال المسيح في انجيل لوقا ان عملتم كل البر قولوا انما نحن عبيد بطالون ما عملنا الا ما كان يجب علينا يجب علينا ان ارواحنا تنشغل بربنا لانه جابل روح الانسان في داخله ها انا ذا اجعل اورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها يعني ايه يعني اورشليم الجديده طبعا هتبقى كأس ترنح يعني الشعوب تذكر بيها بمعنى انه يتغنوا بيها وتبقى هي سر فرحتهم كلها كل الشعوب تبقى الكنيسة او الحياة الروحية هي سر سعادتهم ساعات تتفهم ترنح كمان يعني اورشليم بقت اقوى من كل الشعوب فالشعوب كلها تترنح قصادهم معنيين يمشوا لكن ركز على المعنى الأولاني إن الكنيسة هي سر فرح العالم الكنيسة سر فرح العالم انتوا اللي تعرفوا سكة الفرح الحقيقي العالم بره ما يعرفش اسقوا الناس من خمر المحبة ومن خمر الحياة الجديدة عشان الناس تفرح فرح حقيقي لأن العالم ما عندوش فرح حقيقي ما دقش لكن الإنسان الروحي يعرف طعم الفرح وطعم السلام ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا ويجتمع عليها كل أمم الأرض حجر مشوال يعني حجر تقيل قوي يعني إذا كانت الشعوب عاوزة تشيل أورشليم وتطردها من الدنيا زي ما العالم دايما عاوز يطلع الكنيسة بره الدنيا تبقى الكنيسة تقيلة قوي ما يقدرش عليها العالم أبدا بالعكس يحس ان الكنيسة قوية جدا وتسقه شق يعني الكنيسة بالرغم انها وسط العالم واصغر من العالم لكنها اقوى من العالم ويجتمع عليها كل امم الارض يعني هيفضل كل امم الدنيا بتحارب الكنيسة برضه لاخر يوم في ذلك اليوم يقول الرب اضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون دايما الفرس في الكتاب في المزامير وفي العهد القديم رمز للقوة الأرضية لأن كان الحروب زمان كان أقوى ما فيها الفرسان والفرس فالفرس دايما رمز لقوة الشر فهنا يقول ربنا أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون يعني قوى الشر تحتار تغلب ولاد ربنا ازاي ما يقدروش على ولاد ربنا وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى يعني أنا باصص على ولادي وفاتح علي عينيهم أما الشعوب التانية فعمي عن نعمة ربنا مش قادرة تشوف نعمة ربنا واختصاص شعبه بيه فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم تقول أمراء يهوذا في قلبهم أن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود يعني إيه سكان أورشليم قوة ما أورشليم قلنا الكنيسة بقى سكانها قوة يعني إيه قوة الكنيسة في قدسيها الساكنين وسطينا دول القديسين دول قوة الكنيسة احنا بنحب القديسين ككنيسة قبطية لأن القديسين دول يمثلوا جزء من قوتنا صحيح ربنا صور نار حوالينا وهو صاحب المجد ساكن وسطينا لكن سكان أورشليم قوة كل قديس من دول يهز الدنيا كلها يعني مثلا لما نقول واحد زي إيليا كان بيقفل السماء بكلمة ويفتحها بكلمة ده هو في السماء تبعنا دلوقتي سكان أورشليم قوة لما تقول واحد زي سمعان الخراز نقل جبل المقطم ايه القوة دي كلها وده تبعنا من سكان أورشليم قوة للكنيسة لما تلاقي ست دنيانة اللي فضلت يحاولوا يرجعوها عن إيمانها وألاف مؤلفة أمنت وقت استشهادها قوة للكنيسة لما يكون أثناسوس الرسول اللي تحدى العالم كله عشان يثبت الإيمان وهو اللي نجح النهاردة قوة للكنيسة فالقديسين دول سكان أورشليم قوة قوة ليه يعني ربنا بيفتخر بيهم ربنا بيقول دول القوة بتاعته عشان كده نقول سبحوا الرب فين في جميع قديسيه وندي تمجيد للقديس وفي ناس تتغاظ تقولوا التمجيد لله وحده ايوه انت زعلان ليه ربنا مجد قديسيه ربنا كرمهم واي مجد وكرامه رايحين لاي قديس رايحين لربنا لان ربنا هو سر قداسته فما فيش خوف ما فيش ثنائيه ربنا والقديسين دول فرقه واحده هو إلههم وهو رئيسهم وهو قدسهم لكن هم كمان قوة للكنيسة بسبب قداستهم سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم عشان ما حدش يقول القوة دي قوة من بره لا سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم أمراء يهوذا طبعا مقصود بيهم القديسين برد الأوكاه خدام العهد الجديد يبقوا زي المصباح بين الحطب ويبقوا زي النار بين الحزم يعني فيهم قوة نارية يولعوا كل حاجة فالعالم كله يستنير بيهم و... ويأكلون كل الشعوب حولهم الكنيسة هي اللي تاكل العالم مش العالم هو اللي ياكلها ده غرض ربنا الكنيسة تفضل صغيرة ويفضل القطيع صغير لكن اللي يغلب الكنيسة مش العالم ومش العالم اللي يلتهم الكنيسة وتبقى الكنيسة عالم الكنيسة تلتهم العالم وتبقى العالم كنيسة فهمت حاجة؟ الكنيسة تلتهم العالم ويبقى العالم كنيسة واحدة من المؤرخات المشهورين قالت عن الاستشهاد قالت المسيح قال أرسلكم كحملان وسط ذئاب أكلت الذئاب الحملان ويا للعجب تحولت الذئاب إلى حملان فاهمين الفكرة الديابة كلوا الحملان أيوة العالم عمال يأكل فينا وياما شهداء لكن كل اللي بياكل حمل يطلع في الاخر هو بقى حمل فالحمل بيغلب بعد ما بيتاكل زي ما المسيح بيغلب بصليبه فاهمين المعنى فالكنيسة الكنيسة بتهاجم وبتضطهد لكن مع كده هي اللي بتغلب بالروح وبتبتلع العالم كله لصالح الملكوت يأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم كلمة غريبة تثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم يعني إيه الكنيسة تثبت في المكان اللي ربنا حطه لها وكمان ممكن تتفهم على إيه الكنيسة ثابتة بالكنيسة يعني إيه الكنيسة ثابتة بالكنيسة يعني إحنا ثابتين بالكنيسة اللي إيه الفرع التاني بتاعنا اللي في السماء فإحنا أقوياء لأن لينا فرع في السماء شغال معانا بيشفع فينا وبيصلي لنا فالكنيسة تثبت في مكانها بأورشليم السماوية ويخلص الرب خيام يهوذا أولا خيام يهوذا طب ما هو يهوذا ساب الخيام لكن تظل كلمة خيام كلمة مهمة ليه لأنها دايما بتفكرنا بمفهوم الغربة الأباء الأوائل خالص إبراهيم وإسحاق ويعقوب عاشوا في خيام وكان غرضهم يقدموا لنا درس مهم في التغرب مع أنهم كانوا أغنياء جدا ما رضيوش يسكنوا في مباني ولا يعمروا وفضلوا عايشين في خيام وبولس قال أصل الجماعة دول كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وباريها هو الله فقالوا لا احنا مش هنعمر هنا مفيش هنا استقرار خيمة دايما رمز لعدم الاستقرار البني آدم اللي فاكر ان الاستقرار على الأرض يبقى مش واخد باله الاستقرار في السماء مش على الأرض العيش على الأرض خيام كده كده الخيمة لازم تتفك وتتشال وده اللي قاله بولس إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي الاستقرار هناك فلما تلاقي واحد بيقول لك عاوز استقر قول في بالك ايه ربنا يديك العمر يعني ايه يستقر دي يعني روح السما بالنسبة له مش يعني يتجوز ولا يعمل قرشين كل ده مش استقرار ولا حاجة يستقر دي يعني يوصل الملكوت يخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا يعني إيه اللي عاشوا في خيام واللي عاشوا في غربة دول أول ناس يوصلوا الملكوت عشان ما يفتكروش أهل الدنيا اللي سكنوا سكنوا عملوا مساكن في الدنيا إن هم تميزوا عن هؤلاء الغرباء بمعنى إيه يعني ربنا هيكافئ اللي عاش في غربة أكتر من اللي مسك في الدنيا زيادة لا طبعا خيام أرش... خيام يهوذا تاخد إكليل أكبر واللي عاش حياته غريب يعني أبائنا الرهبان مثلا دول اختاروا الغربة إكليلهم أكبر جزائهم أفضل لأنه تغربوا عن شهوات العالم وعن غناه وعن يعني كل حاجة حلوة فيه عشان يبصوا على السماء طبعا ليهم إكليل أكبر في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم لكن مش معنى كده يعني احنا ملناش مناصيب ربنا هيستر يستر سكان أورشليم يعني هيضلل على كل ولاده ويقول كلمة مشجعة جدا فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود يعني الخيبان فيهم يبقى زي داود العاثر فيهم ده يعني لما طفل يكون بيمشي مش عارف يمشي ويتكعبل كل شوية يمشي ويتكعبل فيعصر في طريقه يتعثر يعني فيقول اهو في العهد الجديد الخيبان يبقى ده داوود عشان كده بنقول ايه طوبى لعيونكم لانها تبصر وانبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون احنا في عز طبعا فالغلبان فينا يبقى زي داوود وبيت داوود مثل الله مثل ملاك الرب امامهم يعني ايه يعني الكنيسة في العهد الجديد يبقى ربنا ساكن فيها فلما تدخل الكنيسة تبقى دخلت في حضرة ربنا على طول ده عز ويكون في ذلك اليوم أني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم وفي المقابل ربنا بيوعدنا أنه أي أمم تقوم عليكم أنا مسؤول عن إهلاك أي شياطين يهيجوا عليكم أنا اللي أحشهم عنكم لكن انتوا الغلبان فيكم اديله نعمة يبقى زي داود العاثر فيكم مثل داود وبيت داود مثل الله كلمة عجيبة ايه بيت داود مثل الله دي يعني اللي, اللي ياخد بركة الكنيسة او بركة العهد الجديد كأنه وقف مع ربنا او لمس ربنا نفسه وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات الآية دي مهمة من الآيات بقى الايه المميزة لزكريا اهو زكريا 12 أصيد أول ما تسمعوا كلمة الصيد على طول تفكروا في الروح القدس كلمة الصيد ده دايما مرتبطة عند ربنا الصيد والسكيب دي دايما الكلمات الكبيرة بتاعة المطر الروحي بتاعنا بتاع الروح القدس سمى الروح القدس هنا اسم جميل قوي روح النعمة والتضرعات ليه الاسم ده بالذات لأن الروح القدس فيه كل النعم الروح القدس هو اللي يديك سلام هو اللي يديك تعزيات هو اللي يديك بركات هو اللي يديك التوبة هو اللي يديك النقاوة وهو اللي يبكت على الخطية وهو اللي يفكرك بكلام المسيح وهو اللي يقدسك وهو اللي يغير طبعك روح النعمة فتبقى النعمة جواك مش براك يبقى الواحد جواه نعمة ربنا ساكنة جواه لأنه يفيض عليه بروح النعمة طب والتضرعات الروح القدس أول ما يشتغل أول علامات شغله جوه البني آدم أنه يجعله يتذلل أو يتضرع الإنسان العادي ما يعرفش يوطي راسه ما يعرفش يتكسر ما يعرفش حتة التضرع والتذلل اللي يعلمنا التضرع روح الله اللي يعلمنا السجود والانسحاق روح ربنا فيقول أفيض عليهم روح النعمة والتضرعات يبقى الروح القدس اللي يسكن فينا يعلمنا كيف نتضرع عشان كده الامتلاء بالروح القدس معناه إنسان عايش في توبة مستمر معلش المعنى ده هقف عنده شوية لأن في طوايف بتتكلم عن الامتلاء بالروح القدس كأنه نوع من الحماس والنشاط والتهليل الحقيقة مش كده الامتلاء بالروح القدس معناه دموع توبة غزيرة وإحساس بتضرع شديد وقلب منكسر ومتواضع بقى لا يمكن ربنا يرد فكل ما كان الإنسان روحاني كل ما كان إنسان متضرع ومتذلل أمام الله كل ما كان في روح ربنا شغال كل ما كان التضرع والتذلل طبعه مش الهيصة الهيصة دي مش, مش ما تميزش روح ربنا حتى معلمنا بطرس يقول ايه الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السمع الناس ساعات بتمشي ورا الصور البراقة والهيصة بينما روح النعمة وروح التضرع يخلي الواحد منسحق فينظرون إلي برضو آية عجيبة بقى الروح القدس يخلي الناس تعمل ايه تبص على ربنا روح ربنا يخليك تبص على ربنا لأنه يقول يأخذ مما لي ويعطيكم يذكركم بكل ما قلته لكم الروح القدس غرضه أنك عينك ما تنزلش من على المسيح ده غرض الروح القدس أنك عينك ما تنزلش أنهي مسيح كلمة عجيبة يقول ينظرون إلي الذي طعنوه طعنوك طعنوك امتى يا رب ده زكريا قبلك ب 500 سنة وهو مين يتجاسر يطعن ربنا وبعدين يطعنوك ازاي وانت الله روح يعني ايه ده الكلام العجيب ده فيقول ينظرون الي الذي طعنوه بايديهم هيبصوا علي طبعا كلام في منتهى الدقة تصوروا ده زكريا لا الطعن ولا شاف حد الطعن ولا كان جت سيرة اللي طعن وقصة غريبة جدا عشان كده في سفر الرؤية يقول كل العالم هيبصوا للمسيح الذين طعنوه ويغش بقى من زكريا الكلمة دي هيجي المسيح على السحاب وكل العالم ينوح عليه لأنهم سينظروا الذي طعنوه أيوة العالم ما احنا اللي طعنا المسيح بإيدينا بخطايانا ممثلين في اليهود فهنا بيقول الروح القدس يجعلنا نمتلئ تضرع وانسحاق وتوبة وخجل وعينينا مركزة على المسيح المصلوب الذي طعناه ادي عمل الروح القدس يخلي عينيك مركزة على الصليب وتقول له رب انا عملت فيك كده انت ربنا ابهدلك البهدلة دي انت تشيل عني كل خطاياي وتتبهدل ده كله فينظرون الي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له هنا بقى دموع التوبة تبقى ايه سيول لانه لما الواحد يدرك يعني ايه ربنا له كل المجد قبل الصليب من اجله تبقى عنده نوح كلمة النوح دي اللي بنقراها في كتب الرهبان كتير شدة البكاء وشدة التوبة ينوحون عليه كمان كوحي كمان ينوح على وحيد له لو قريت رؤية سبعة عشان تشوفوا روح الكتاب رؤية رؤية لواحد سبعة أقصد أول إصحاح في سفر الرؤيا هتلاقوا نفس الكلام قاله يوحنا الرائي يقول إيه هو ذا يأتي مع السحاب وستنظر كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض نفس اللي قاله زكريا بعدها ب 600 سنة قاله يوحنا قال كل الدنيا هتبص عليه وهتشوف الذي طعنوه بأيديهم وأول ما يشوفوا هيصوتوا هنا طبعا في الرؤية يقصد ايه ان لما العالم يشوف المسيح جاي في مجده ويعرفوا ان المسيح بتاعنا المصلوب طلع هو الاله الحقيقي اللي ما كانوش راضيين يصدقوه هيصرخوا يعني ايه هتبقى راحت عليهم خلاص لانه ما رضيوش يؤمنوا بالذي طعنوه فاهمين فالنوح ممكن يبقى معناه شدة التوبة المرتبطة بالتأمل في الصليب أو يكون معناه الدينونة اللي هتيجي على الأشرار اللي رفضوا المسيح المطعون أو المصلوب ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره وفي ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم يعني هتبقى التوبة شديدة قوي توبة العهد الجديد شديدة ودموع العهد الجديد بلا حدود ليه؟ لأن روح النعمة والتضرعات لأن الله صار الإله المتجسد الذي طعنوه فبقت الحكاية نوح بلا حدود كنوح حدد رمون في بقعة مجدون ايه الكلام الغريب ده كان حصل قبلها بفترة طويلة كان في ملك بار اسمه يوشيا يوشيا ده كان ملك بار وفي الآخر اتقتل في الحرب فبكوا عليه اليهود بكاء مر فبقى مثل للبكاء الشديد يقولوا دول بينوحوا زي يوم هدد رمون في بقعة مجدون بقعة مجدون دي منطقة في فلسطين وكانوا بيبكوا عليها فيها بشدة على الملك اللي مات ده وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهن عشيرة بيت ناسان على حدتها ونساؤهم على حدتهن عشيرة بيت لاوي على حدتها ونساؤهم على حدتهن عشيرة شمع على حدتها ونساؤهم على حدتهن كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونساؤهم على حدت ما رضاش يقول بقى الأسماء كلها عامل زي الرؤية لما كان ياخد سبط سبط ويقول ايه فوق السبط ده دخل منه كذا والسبط ده مقصود بيها ايه ان التوبة جماعية والتوبة شخصية يعني ايه كنيسة كلها بتتوب كنيسة كلها بتبص على الصليب كنيسة العهد الجديد ملهاش شغلانة غير المسيح المصلوب وكل واحد فيها على حدة بيبكي على خطاياه وكل واحد فيها حاسس بالذنب اللي عمله في المسيح النساء كانوا زمان في العهد القديم مح ما ما يعني محسوبين كده على الرجالة لكن ما كانوش يعتبروا للستات قوي في اليهود في العهد الجديد لا ليس ذكر ولا أنثى الراجل يبكي على خطاياه والست تبكي على خطاياه والراجل يبقى قديس والست تبقى قديس فعشان كده يقول العشائر والنساء وابتدى ببيت داوود لأنه يعني هو ده الملك أو الرئيس يعني وبيت نسان ابنه وبعدين اللاوي اللي هو الكاهن وشمعي ابنه يعني ايه واخد البكاء أو التوبة تبدأ من من البابا والأسقف والكاهن والخادم والشماس لأصغر واحد يقولوا في الدسقلية كلمة جميلة يقولوا الأسقف هو التائب الأول في الكنيسة التائب الأول يعني مش عشان أسقف يقعد يمسك عصاية لا هو العصاية دي عصا الرعاية بس هو أساسا هو أول تائب في الكنيسة كلنا تائبين كلنا في القداس بنقدم توبة كاهن وشماس وشعب كلنا ننوح على الذي طعنوه كلنا شايفين المسيح مطعون في ايدينا وبيموت من اجلنا فنبكي خجلا من محبته ونبكي لانه رفع عننا جهنم يبقى دي تضم للايات الدقيقة جدا اللي تميز سفر زكريا روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي الذي طعنون في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة يعني إيه هفتح لهم ينبوع مفتوح في واحد من القديسين قال ده جنب المسيح كل اللي مليان خطية ونجاسة يا سيدي الينبوع مفتوح مش هيقفل تعال عند جنب المسيح هتلاقي مية ودم مية معمودية تغسلك من الخطية والنجاسة ودم المسيح يغسلك من الخطية والنجاسة يكون ينبوع مفتوح لبيت داود للخطية والنجاسة يعني ايه طيب انت تعمدت ونضفت رحت غلطت طب ماله تعال ارجع الينبوع مفتوح يعني مش هيتقفل جنب المسيح مش هيتقفل تاخدوا بالكم انه بعد قيامته قال له هات ايدك وحط صباعك في جنبي ما رضاش يقفله فضل جنب المسيح مفتوح عشان يظل علامة للينبوع المفتوح لأنه منه على القلب على طول بمعنى أنك هتلاقي رحمة ربنا مفتوحة دائما لكل الخطايا والنجاسات مهما غرقت تعالى الينبوع مفتوح ويكون في ذلك اليوم يقول الرب طبعا ذلك اليوم عمالة تتكرر تاخدوا بالكم ذلك اليوم على طول في كل الأنبياء الصغار يبقى عهد جديد بتنط على طول تبقى إشارة للعهد الجديد والصليب والنعم اللي احنا فيه يقول رب الجنود إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض كل الأصنام بقى كل الخطايا اللي متربعة على الأرض بقى لها سنين دي تتقطع فلا تذكر بعد وأزيل الأنبياء أيضا الأنبياء الكذب والروح النجس من الأرض يعني كل قوى الشر تتضاءل وتنهار قدام المسيح ويكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب يعني إيه كان زمان بقى الأنبياء الكذبة دول ما لهمش عادة وكل واحد يفتي ويقول ربنا بيقول في العهد الجديد لما واحد يجي يفتي أبوه وأمه أول ناس يقولوا له ما نعرفكش أنت هتضيع الملكوت مننا فيقول لهم يقولوا له إيه يكون إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والدي يقول أنه لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب يبقى مقصود النبي الكذاب فيطعن أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ يعني يبقى شوفوا حد يموت ابنه مقصود بيها مش سايبين هرطقة مش سايبين فكرة تطلع غلط محدش هيضيع الخلاص اللي عمله المسيح ده أبدا فلو طلع واحد عاوز يطلع هرطقة يمين ولا هرطقة شمال أقرب ناس ليه تقول له مش عاوزينك أنت تموت أحسن ولا تبيعش الأرثوذكسية سمعتها من أب ابنه ساب الأرثوذكسية فقال لي أنا يوم ما ساب الأرثوذكسية اعتبرته مات اعتبرته مات لأنه ساب مقصود بيها ساب الإيمان المستقيم مشي مع شهود يهوه فباع المسيح طبعا فقال لي أنا اعتبرته مات على طول فده ده اللي كان بيقوله في العهد الجديد ان المسيح اهم من اي حد بعد كده لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب فيطعن أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه إذا تنبأ يعني الكذاب يبان على طول ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش كانوا ساعات يلبسوا حاجة كده زي إيليا لما كان يلبس ثوب شعر فكانوا يقلدوه قال يعني إيه هيتنبأوا بقى وضحكوا على الناس فبقوا يخافوا يعملوا الحاجات ليه الناس بتقاوم بشدة كل تعليم غريب أو كل تعليم غلط بل يقول لست أنا نبيا أنا إنسان فالح الأرض لأن إنسانا اقتناني منذ صباي فطبعا يتهرب بقى يقول لهم أنا أنا لا في نبي ولا بعرف في الحاجات دي خالص أنا ده أنا واحد دفع لي فلوس عشان أقول الكلمتين دول يعني يعترف على طول أنه هو كان بيغش فيقول له ما هذه الجروح في يديك بص الحتة دي تتفهم بأكثر من معنى أنه النبي الكذاب ده يقول للي بيكلمه بعد ما يرجع عن كذبه يقول له ايه رب الجروح اللي في ايديك دي جت منين يعني النبي الكذاب اللي كان عاوز يتنبأ وارتدع ورجع فهو مجرح في المسيح تمام فيبص له كده يقول له ما هذه الجروح التي في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي طبعا دي بتشاور على ايه تاني على المسيح له المجد مجروح في بيت أحبائه وهو اليهود دول إلى خاصته جاء دول أحبائه دول أهله اللي صلبوه فكأنه كل اللي مشوا غلط يبصوا على أيدين المسيح ويقولوا له ايه الجروح دي يقول لهم عشانكم انتوا احبائي اللي فادتكم جايين تعلموا الناس غلط مرة واحد من البطاركة حلم حلم المسيح لابس قميص مقطوع قال له مين قطع هدومك قال له أريوس أريوس قطع هدومي لأنه كان بيسق الكنيسة بفكرة أن المسيح مش إله جروح في بيت أحبائه صحيح المسيح بيتجرح جوه الكنيسة يطلع واحد يعلم تعليم غلط جرح جديد في المسيح له المجد جروح في بيت أحبائه يطلع من الكنيسة تبصيب الملحدين ولا غير المسيحيين يخبطوا يطلع واحد من الكنيسة يجرح في الكنيسة ويجرح في المسيح يعني هي الحكاية ناقصة ساعات تفهم خطأ أو تفهم مش خطأ في تفسير آخر أن النبي الكذاب نفسه لأنه أهله طعنوه بسبب كذبه فبقت الناس تسأله إيه الجروح اللي في إيديك دي يقول لهم أهله أهلي جرحوني وضربوني لأني فتيت لأني قلت كلام غلط عن ربنا فأقرب الناس ليا مسكوني ضربوني عشان ما أقولش كلام تاني عن ربنا غلط ده المعنى الحرفي بتاعها المعنى النبوي الأبعد إن هنا السؤال كان للمسيح نفسه ورد وقال جروح جرحت بقى في بيت أحبائي استيقظ يا سيف على راعي وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود برضو كلمة عجب رب الجنود هيقول على حد راعية ورجل رفقتي ده مين ده يا رب اللي تقول عليه رجل رفقتي الاب بيكلم الابن رب الجنود بيقول على المسيح يلا يا سيف على الراعي بتاعي مين الراعي بتاعك ايها الاب الراعي الصالح اللي هو بعته المسيح له المجد استيقظ يا سيف على راعية ده راعي خصوصي غير كل الرعاة اللي فاتوا ده المسيح الراعي الصالح والسيف هنا إشارة إلى الصليب رجل رفقتي بتفهم في اللاهوت على أنه عارفين لما بنقولها في القداس الغريغوري الشريك مع الآب طبعا الكلمة دي بتتعب ودانكم عشان انتوا في مجتمع إسلامي الله لا شريك له طبعا لكن المسيح له المجد واحد مع الآب في الجوهر ومنذ الأزل مع الآب الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله واخدين بالكم ففي اللاهوت المسيح له المجد أزلي أزلية الآب فممكن تتفهم أنه رفيق الآب منذ الأزل وإلى الأبد صعب عليكم شوي يعني إيه الله الآب يحب الابن وقد دفع إليه كل شيء مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم احنا مع بعض من قبل ما يكون في عالم ومن قبل ما يكون في زمن فالآب بيقول للابن أنت رجل رفقتي يعني أنت الوحيد اللي معايا في الجوهر أنت إله حق من إله حق فبيقول استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم ده اللي حصل في جسماني بالظبط وانطبقت الآية أول ما مسكوا المسيح الغنمات الصغيرين بتوعه تلاميذ فروا كلهم جري مرقص قلع هدومه وجري لأنه الراعي اتمسك وطبعا بتمشي على كل جيل بعد كده ان الشيطان عاوز يضرب الراعي عشان الخراف تتشتت كل راعي شبه المسيح يبقى غرض الشيطان يخلص منه عشان الخراف تتشتت وأرد يدي على الصغار يعني لما تتشتت الغنم طبعا الصغار تقع خالص بقى ما هو الراعي ده اللي كان اللي بيرعى الصغار ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها بعضهم فسروا الحتة دي بأنه إيه يفضل تلتين تلت يهود وتلت أمم مش راضيين يؤمنوا والتلت التالت بقوا إيه بقوا مسيحيين هم دول اللي ما اتقطعوش هم دول اللي هيبقوا في أورشليم الجديد يعني الملحدين الوثنيين ضاعوا اتقطعوا واليهود المعاندين اتقطعوا زي بولس في كورنثوس يقول ايه المسيح جه لليونانيين عثرة ولليهود جهالة اليونانيين مش مقتنعين واليهود مش قابلين لكن لنا نحن المسيحيين القديسين فالمسيح قوة الله وحكمة الله فده التلت الثالث احنا التلت اللي باقي في تلتين ضاعوا وأدخل الثلث في النار هو يعني عشان قعدنا وبقينا معاك يا رب تدخلنا النار هنا النار المقصود بيها ايه بقى وأمحصهم كمحص الفض ثلث بتاعي أوضبه بمزاجي فدي التجارب والضيقات أدخلهم في النار هنا مش جهنم بعد الشر لا دينار التجارب زي ما يقولها بطرس في رسالته الأولى أول إصحاح يقول إيه يقول إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح يعني لازم يبقى فيه تجارب عشان تبقى ذهب والذهب ده لازم يدخلوه في النار عشان الشوائب تطلع منه فانت عشان بتاع ربنا في توصية خاصة عليك معلش وماله تمحص خلينا ندخل السماء ويبقى لنا أكاليل ايه يعني الدنيا دي ما في الاخر كلهم رايحين جهنم النار هنا احسن كتير قوي من نار جهنم اللي احنا فيه ده يعتبر طراوة يعني وامحصهم كمحص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب بان الكلام بالظبط نفس روح العهد الجديد ان الضيقات دي زي الفضة والذهب لما يدخلوا النار ده للفايدة مش للإهلاك مش ربنا بيخلص من ولاده أبد ده هو عشان يطلعهم حاجة كده ليها تمن هو يدعو باسمي وأنا أجيبه يا رب بتدخلهم النار وبعدين تقول يدعو باسمي وأنا أجيبه طب ما قلت ما, ما, ما بيقول لك شيل النار قول له طب أنا أسمع كل حاجة إلا دي أجاوبه على كل طلباته بس لما يقول لي بلاش النار أقول له طب بلاش دي قول طلب تاني فاهمين الفكرة؟ يعني ساعات الواحد يطلب يقول له يا رب بلاش تجارب يقول له مش هينفع من غير تجارب مش هتوصل السما بلاش دي اطلب زي ما انت عاوز وانا اجاوبك اطلب توبة اطلب فرح اطلب تعزيات اطلب نعمة اطلب آه خلاص اولادك اديك ده كله بس تقول لي بلاش بلاش التمحيص لا مش هتوصل بلاش بحر الضيق لا ما ينفعش لازم تعدي منه فدي ما تطلبهاش لكن أنا أوعدك هو يدعو باسمي وأنا أجيبه أقول هو شعبي يعني هقول عليكم ربنا يقول دول بتوعي خلاص محدش ياخدهم مني وهم وهو يقول شوفوا بيتكلم بلغة الشخص يعني كل واحد يقول له الرب إلهي يعني احنا بقينا نقول له انت بتاعنا رب هو يقول انتوا بتوعي فخلاص كده احنا بتوعه وهو بتاعنا انتم شعبي واحنا نقول له انت إلهنا طبعا شوفوا الكلام مفرح ومشجع ازاي مين يقول ان احنا 500 سنة قبل الميلاد والهيكل مهدوم واليهود مشتتين لا ده كله عن عن العز العهد الجديد هو ذا يوم للرب يأتي تلاحظوا ان كلمة الرب يأتي جت كتير والرب يأتي طلعت حرفية يعني ايه يمكن في زمانهم كانوا فاهمينها يجي يعني ربنا يفكها لكن طلع يأتي لا يأتي يعني يأتي الرب يأتي عن الرب قادم الرب آتي الرب وصل الرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك يعني لما ربنا يجي, يجي لأورشليم هيقسم سلبها في وسطها يعني ايه يعني هيكسر عهده زي ما قلنا معاها دي أورشليم الأرضية دي بلاد اليهود ينهي العهد اللي بينه وبينها عشان يبتدي عهد جديد مع العالم كله فيقسم سلبك في وسطك يعني يبتدي يقسم التركة بتاعتك يقول يلا يا جماعة بتوع الأمم خدوا اللي كان لأورشليم كنت بقول عليهم شعبي بلاش هم خليكم انتوا أصحاب الاسم ده ودي كانت نبوة تاني في هوشع يقول سأقول للذين ليسوا شعبي أنتم شعبي والذين والذي والبلد اللي كانت غير محبوبة أقول عليها محبوبة لأن هم كانوا يقولوا إحنا شعب ربنا إحنا البلاد المحبوبة قال لهم طب أنا بقول لكم بقى هقول للي ما كانوش يسمعوا كلمة شعبي أنتوا شعبي وأقول الذي ليست محبوبة أنت محبوب اللي هي الأمم بقى كل المؤمنين العهد الجديد وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة هنا الكلام عن حرف أورشليم اللي هي إيه يعني أورشليم القديمة اليهود بقى اللي فضلوا معاندين ونهاية العهد بينهم وبين ربنا فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء ويخرج نصف المدينة إلى السبي وبقية الشعب لا تقطع من المدينة ده اللي حصل بالظبط بعد صعود المسيح بكم سنة المسيح لو تفتكروا تنبأ عن خراب أورشليم وقال لهم بصوا اليوم ده اسمعوني اللي في الحقل ما يرجعش ياخد بعضه ويهرب واللي في الجبال ما يرجعوش واللي على السطح ما ينزلش يدور ياخد حاجة ياخد بعضه ويجري يقولوا المسيحيين لأنهم كانوا عارفين الكلام ده لما هجموا الرومان في اليوم الأسود ده كانوا واخدين كلام المسيح فكلهم هربوا فأغلبهم نجوا اليهود طبعا كان عندهم اعتقاد ان ربنا لا يمكن يسيبهم مع كل الفساد اللي هم فيه ومتصورين ان هم بلاد لا تسقط دخلوا الرومان دبحوهم كانت مذبحة فظيعة سنة 70 ميلادي وحرقوا الهيكل ودسوه على آخره ومن ساعتها ما طلعش الهيكل من سنة 70 ميلادي فإنه 70 ميلادي بعد المسيح فالكلام هنا من زكريا على نهاية أورشليم ونهاية الهيكل اليهودي نفس اللي قاله المسيح له المجد قبل النهاية دي بسنوات بسيطة عشان كده يقول يخرج نصف المدينة إلى السبع وبقية الشعب لا تقطع من المدينة يعني في ناس هتخلص وفي ناس هتهلك يوميها المسيحيين بالذات المؤمنين اللي كانوا في أورشليم أغلبهم هربوا لأنه كانوا عارفين الكلام اللي قاله المسيح فسمعوه فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال الأمم بقى اللي هم ممالك الشر ما هو خلص من اليهود الأشرار لكن الأمم الأوثان لسه اليهودية انهارت كالصهيونية يعني وستنهار في الآخر ويرجعوا للمسيح الأمم اللي كلها شر ربنا له حرب معاها برضه لأنه لازم يغلبنا يغلبنا عليهم وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون شوفوا الكلام الدقيق قدمين ربنا من امتى ربنا له قدمين ويعني مش الدنيا كلها ما فيهاش حته حلوه الا انه يقف على جبل الزيتون يسوع وقف على جبل الزيتون برجليه وصعد من هذا المكان جبل الزيتون ده المكان اللي صعد فيه المسيح فرجليه لمست الارض وطلعت من على الارض في الجبل ده تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق بمنتهى الدقه فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا دي إشارة لإيه إن لما المسيح يصعد جبل الزيتون اللي المكان, المكان واقف فيه سينفتح ليقبل شرق وغرب يعني كنيسة العهد الجديد هتتفتح كده وتقبل كل الراجعين ليها من الشرق ومن الغرب يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بنو الملكوت اللي كانوا مرشحين زمان اليهود يطرحون خارجا واديا عظيما جدا وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب يعني ايه الكنيسة تبقى قوية نصها يطلع لفوق ونصها ينزل لتحت وتهربون في جواء جبالي ايه جواء جبالي دي حتة اسمها وادي الجبال لأن جواء الجبال يصل إلى آصل آصل دي منطقة في الأمم وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك يعني إيه الكلام ده يعني الناس القديسين اللي هيدخلوا في عشرة المسيح من الشرق ومن الغرب هيفضلوا عايشين في هرب احنا كده عايشين بنهرب من الدنيا لغاية ما نروح السماء فيقول بنهرب وبتهربوا زي اللي بيهربوا من الزلزال كان في زلزال حصل قبلها بكذا سنة وقت واحد اسمه عزية الملك فكان زلزال مشهور قوي ده الزلزال اللي حصل عندنا من عشر سنين الجيل ده يفتكره ففي الزلازل الشديدة بتبقى الجيل فاكرها فهم كان عندهم زلزال فاكرينه فقال لهم عارفين الزلزال ده شوفوا الناس كانت بتجري ازاي اهو انتوا هتجروا كده تهربوا من الشر زي زي الزلزال بالظبط وكل اللي بيهربوا دول هم اللي ليهم نصيب في السماء ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك يأتي تاني يعني هو جاء أولاني وجاي تاني هنا بيتكلم عن إيه بقى المجيء التاني لأن المجيء التاني مش هيجي لوحده هو يوم لما جه في المجيء الأول جه في المزود ومحدش حاسس بيه وصغير وفقير وف... لكن المرة الجاية يجي في مجده وكل القديسين معاه برضو الكلام ده قبل المسيح ب 500 سنة يعني الكلام ده احنا فاهمينه المسيح قال ابن الإنسان يأتي في مجده مع ملائكته وقدسيه ويدين العالم الكلام ده سمعناه كتير لكن بتوع العهد القديم ما كانوش فاهمينه ما كانوش يعرفوه لكن زكريا قال لهم يأتي الرب إلهي وجميع القديسين يأتوا معك ويكون في ذلك اليوم تاني ذلك اليوم تبقى واحد فيكم شاطر يطلع زكريا فيه كام في ذلك اليوم عدوها هتلاقوها كتير قوي لأن هو كل كلامه عن ذلك اليوم وقلنا ذلك اليوم عهد جديد أو فكرة التجسد أو الفداء والصليب أو يوم الدينونة كل ده اسمه ذلك اليوم اللي هو العز العهد الجديد كله أنه لا يكون نور الدراري تنقبض الدراري دي أعتقد أنها النجوم أو الحاجات اللي بتنور يعني ويكون يوم واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور إيه الكلام الغريب ده يوم ما فيهوش نهار ولا ليل وبعدين ساعة المساء يطلع نور ها جبتوها ولا آه يوم الصلب يوم معروف يقول يوم معروف يعني يوم متحدد منذ الأزل يوم صليب المسيح ده اليوم ده ما تعرفلوش نهار من ليل ليه لأنه الساعة 12 الظهر الدنيا ليلت وبعدين الساعة 3 نورت تاني فما بقتش عارف تحسب النهار من الليل مش كده تعالى فكر النهار كده تقول عليه ايه تلخبط النهار خلص الساعة 12 دخلت الليل الساعة 3 رجع نهار تاني فاهمين ازاي فيقول يكون في المساء نور يعني رجع تاني وقت دفن المسيح الدنيا نورت تاني ماشي وبعدين رجعت ضلمت تاني على اليوم الجديد فبيقول في يوم معروف للرب لا نهار ولا ليل بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم أيوة المية اللي هتطلع دي هتغرق الدنيا كلها مية خارجة من الحمل ها المية اللي ابتدت من جنب المسيح وبقت في المعمودية تدي الحياة الأبدية مياها حية تخرج من أورشليم عشان كده يسوع اتكلم كتير قوي عن المية الحية قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بي تجري من بطنه إيه أنهار ماء حية كان واقف في أورشليم يقول الكلام ده وهو طبعا عارف كويس إن زكريا تنبأ عن الماء الحية بتاعته نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي دايما لما تلاقوا يمين وشمال شرق وغرب تعرفوا يهود وأمم لأن دي اللي كانت شغلة ربنا في الأول المسيحية في الأول كانت عمالة تقش شمال ويمين وثنيين ويهود في الصيف وفي الخريف تكون يعني شتاء وصيف شغالة المية دي شغالة على طول نعمة العهد الجديد ويكون الرب ملكا على كل الأرض في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده يعني الوثنية انهارت تماثيل كلها وقعت ما عادش في آلهة أخرى في الدنيا خلاص يكون الرب وحده ويظل اسمه وحده ما فيش حد معاه أبدا وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون جنوب أورشليم وترتفع وتعمر في مكانها العربة دي اللي هي تبقى السهول يعني تبقى زي وادي كده تبقى زي مرصوفة يعني عارفين برضو لما يوحنا كان بيقول ايه اعدوا طريق الرب يعني بيفرش السك فبيقول الارض اتفرشت قدام المسيح بقت النفوس بترجع بسهولة الحصاد بقى سهل لان المسيح جه والفداء تم فبقت الحكاية سهل ترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا من برج حنانائيل إلى معاصر الملك دي أماكن معروفة في أورشليم بيوصف بيها أن البلد كلها اترصفت وتعمرت فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن نفس النص اللي اتقال فين سفر الرؤيا يقول لا تكون لعنة فيما بعد ده العهد الجديد والأبدية طبعا الكنيسة تدخل سوري في الكلمة ملعون وتطلع مبروك وكمان اللي يدخل السماء خلاص مفيش لعنة تاني المرض ده من بقايا اللعنة والمشاكل من بقايا اللعنة والحزن من بقايا اللعنة في السماء مفيش الحاجات دي خلاص لا تكون لعنة فيما بعد لا في مرض ولا في مشاكل ولا في خصام ولا في خطايا ولا لا تكون لعنة فيما بعد فتعمر أورشليم بالأمن وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم كل الشعوب الوثنية اللي بتحارب الكنيسة أو قوى الشر ربنا يضربهم ضربة شديدة لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم ده إيه ده حضر الأنابل الذرية وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في فمهم بعض المفسرين قالوا كده صحيح لما بطرس وصف يوم الدينونة قال تنحل العناصر محترقة وتذوب الأرض وكل سكانها حاجة زي الأنابل الفظيعة دي اللي يقول لك اللحم يدوب كده فاهمين ازاي ففي نهاية العالم هيبقى كده الدينونة شديدة جدا على العالم كله عالم الشر فالوصف ده ممكن يكون ماشي مع وصف الدينونة اللي جه في رسالة بطرس ويكون في ذلك اليوم أن اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم فيمسك الرب بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه ويهوذا أيضا تحارب أورشليم يعني إيه يعني كل واحد منهم هيحارب أخوه هنا الرجل الشرير يعني يمسك بإيد قريبه يعني الناس بتاكل في بعضها دي حصلت في تاريخ اليهود كتير مثلا وقت جدعون ربنا قال له هنحارب قال له طب أنا مش معايا عدد كبير قال له معاك كام قال له مش عارف 30 ألف قال له طب بص قول لهم اللي خايف يروح فروحوا أغلبهم قال له يا رب مش فاضل غير 10000 قال له كتير نزلهم عند البحر يقول لهم انزلوا اشربوا ينزلوا يشربوا كلهم يبلبطوا وينسوا الحرب ما يفضلش غير 300 يقول له هات لي 300 يقول له يا رب حارب ب 300 100000 قال له ليكش دعوه حطهم على الجبل وبعدين خلي كل واحد يمسك الزماره بتاعته ويمسك القدره ويحط فيها مصباح يا رب احنا رايحين سيرك يقول له ما اسمع الكلام ايه اللي يحصل هم يخبطوا القدور في بعض تعمل زلزال والمصابيح تنور الدنيا ويزمروا ويعملوا الهيصة وربنا عليه بقية الشغل طبعا الجماعة اللي تحت المئة ألف اللي كلهم فساد وخطية يترعبوا من الصوت ومن الصورة يفضلوا يقتلوا في بعض فتكون يد الراجل على قريبه وتعلو يده على قريبه يعني ايه يموتوا في بعض فاهمين ازاي الشر بياكل في بعض وظن انتوا بتشوفوا كده الشر بياكل في بعض يعني لو لو يعني اخواتنا اللي بيضطهدونا دول ما لاقوناش هياكلوا في بعض برضه فما تقلقوش يعني الشر بياكل في روحه ويهوذا ايضا تحارب اورشليم وتجمع ثروة كل الأمم من حولها ذهب وفضة وملابس كثيرة جدا وكذا تكون ضربة الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربة يعني كل العز وكل الغنى اللي في الدنيا ينهار ويرخص ما بقالوش أي قيمة ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود اللي هيفضل بقى البقية تخلص احنا متفقين من الأول ان هيفضل شوية يهود في الآخر يرجعوا لربنا وبقية العالم كله هيرجع لربنا كل الأمم ترجع تسجد لربنا في الكنيسة كل العالم يعترف ان احنا اللي عارفين الحق يسجدوا للملك رب الجنود ويعيدوا عيد المظال عيد المظال ده عيد يهودي مالهم الأمم لا ما هم هيدخلوا في التبعية عيد المظال ده كان له طقس جميل عند اليهود يطلعوا بره بيوتهم ويقعدوا في خيام سبعة أيام وفي تامن يوم يعملوا زفة كده يلفوا البلد ورئيس الكهنة يجيب مية مقدسة ويرشها على المذبح ويقول دي المية الحية اللي وعدنا بيها ربنا ويعملوا الكلام ده هم مش فاهمين حاجة فالمسيح يوم عيد المظال وقف قال لهم يا جماعة أنا المية الحية إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب في نفس اليوم اللي بيعملوا الطقس ده قال لهم أنا المية الحية أهو أنا جيت أهو فاتغاظوا منه جدا فعيد المظال رمز دايما ان ربنا مضلل علينا لان هي ابتدت الفكرة كده في غربتنا لغاية ما وصلنا السما هي بدأت انه اجدادهم عاشوا في سينا في مظال في خيام وفضل ربنا بيرعاهم لغاية ما وصلهم كنعان فأصبحت دايما رمز للغربة الغربة في العالم مع رعاية ربنا لأولاده ويقول أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر يعني إيه لازم تسمع الكلام وتطلع تسجد في العيد كله يطلع يسجد لربنا اللي مش هيعمل كده مش هيبقى عليه مطر يعني إيه اللي مش هيعرف يسجد مش هياخد الروح القدس اللي مش هيؤمن بالمسيح مالوش في المطر الروحي مش هيشبع اللي مش هيتضع وينسحق ويتوب ويمسك في الكنيسة مش هيتعذب مش هيبقى في حياته مطر وأن لا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكون تكن عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال يعني حتى مصر لأن مصر غالية على ربنا شوية ساعات يباركها وساعات يلعنها لأن مصر كان فيها خير وكان فيها شر زمان مصر عذبت شعب ربنا وبعد ما المسيح جالها بقت مصر أحلى بلد لربنا واخدين بالكم وبعدين رجعت نامت في الخط تاني فسمح لهم بشوية تجارب بقالها 14 قرن وبعدين ابتدى العز يرجع تاني ربنا يكمل في ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل قدس للرب الخيل اللي كانت رمز للشر وتطلع تحارب تلاقوا بقت لابسة شيك كده ومزينينها ومعلقين أجراس في ودانهم ومكتوب عليها قدس للرب يعني كل شيء تقدس خلاص ما عادش في حاجة مش مقدسة حتى البهائم تقدست مقصود بيها احنا قلنا برضه في الكلام انه البهائم احيانا يقصد بيها الاجساد فالقداسة وصلت لكل شيء حتى الاجساد تقدست فأصبح الإنسان روحه مقدسة وجسده مقدس والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح أمام المذبح وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدسا لرب الجنود يعني إيه يعني ما عادتش القداسة قاعدة على بيت ربنا ده القدرة اللي في بيت عمه فلان في يهوذا الغلبان ده مقدس اللي جابها مقدسة كل شيء في حياتنا في العهد الجديد مقدس بيتك كنيسة وحالك مقدس وولادك مقدسين ومشروعك مقدس وكل حاجة في حياتك مقدسة فيقول القدر اللي في أورشليم كلها وفي يهوذا مش اللي في بيت ربنا تكون قدسا للرب ده طبعا العهد الجديد بس العهد القديم كانت الحكاية ايه بحرفها وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها في ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود يعني ايه هيجي اليوم اللي مش هيدخل بيت ربنا كنعاني واحد كنعاني دايما رمز للايه سكان الارض الاولى اللي هم بقى بيحبوا الدنيا والقبائل الوثنية اللي اتمسحت قدام اورشليم عشان اورشليم السماوية تورث سفر زكريا طبعا انا جريت فيه شوية لكن هو سفر غامض لا شك ما نقدرش نقول انه سهل لكن في اشارات دقيقة جدا ما نقدرش نتغافل عنها وتنطبق انطباق دقيق جدا على المسيح والعهد الجديد نقل عن سفر زكريا بعض الآيات الهامة زي آية حد الشعانين زي آية ينظرون إلى الذي طعنوه الآيات دي نقلت بحرفها عشان تنبهنا أنه قبل المسيح ب 500 سنة كان ربنا محضر خطة الخلاص ربنا يعوضكم وتعيشوا وتستحملوا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد